أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نتيجة ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيه مين اللي باقلنا كل الناس بتروح وتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه امسك عيلتك وولادك ما تكونش نتيجة ناوي تغير أول خطوة هتبدأ فيها
السلام عليكم فدوى أصبحت زوجة وبنقول ألف مبروك وبعد انتهاء ما يسمونه بشهر العسل بدأت المشاكل في الظهور السريعة زوجة الحقيقة قربت من جوزها ورغم حبها ليه لكن بتختلف عنه اختلاف تام فأنواع الطعام وأذواق الملابس وما يسمونه بمواقيت النوم وحتى تحديد نوع الجنين باختصار بدأ الخلاف يدب بالفعل وهو خلاف مبكر انتهى العسل سريعا ولكن يبقى السؤال كيف تعبر فدوى سنة أولى زواج بسلام دكتور عبلة ومع سنة أولى زواج في حلقتنا النهاردة دائما وأبدا بيقال الخلافات الزوجية هل هي خلافات عادية في سنة أولى زواج؟
بسم الله الرحمن الرحيم اولا آه، يعني مش عيب يكون في البيت خلاف البيت النبوي حصل فيه خلاف لكن ال- العيب ان احنا ما نعرفش ندير دفة الخلاف بفن وما نخسرش الطرف الاخر يعني العيب ان احنا في في هذه القضية نخسر بعض وعشان كده محتاجين نعرف هل هو خلاف ولا سوء تفاهم يعني خلاف جوهري هيك تقصدي؟
هل هو خلاف جوهري فعلا ولا مجرد سوء تفاهم وسوء تفاهم يرجع لايه رجع يرجع للبيئات المختلفة هو من بيئة وأنا من بيئة هو آه، تلقى آه، يعني آه، ثقافته سواء في الخارج أو في الداخل أو في جامعة مختلفة عن دراستي آه، هو له تجارب أنا ماليش تجارب نعم.
كل هذه الأمور ممكن توجد مثل هذا الأمر لكن أين فترة الخطوبة يعني أنا لا أجد ما احنا قلنا ليها بقى- أي كده ما احنا قلنا نقاط ان في إيجابية ناس بتفضل آه، يعني فترة طويلة ما بتديش كل آه، ما بي- يعني ما بيتقابلوش كتير كانت الفترة قصيرة الخطوبة في ناس إعداد كتير أو- بتكتب بالكتاب على طول آه، بتعقد إعداد على المنزل طول كمان مشغولة بإعداد المنزل هو آه.
مشغول بصوا للزواج على انه الامور المادية فقط لكن في حاجة اسمها مربع النكد مربع النكد ده لازم نبص عليه كويس قوي في اول ممكن في الخطوبة مم.
وممكن في اول آه، سنة في سنة اولى زواج مربع النكد زي ما بقول لك ده بيبدأ بايه بالمال والمعاشرة معاشرة بالمعروف العلاقة الجنسية الأولاد المال الأولاد العشرة العلاقة الجنسية عشان كده هم مربع عشان كده انا مسميها مربع مربع.
النكد مم.
مربع النكد ده اللي ممكن يغير كل حاجة وممكن يصحح كل شيء فمن البداية اللي ما تفهموش عليه في الخطوبة لتقصيرهم في الفترة لازم يتفقوا عليه في سنة أولى زواج مم.
أما يعني إيه مثلا المال آه، قضية المال بمعنى المربع ده كله احنا عايزين نعرف
بالنسبة ل- لأول يعني زاوية المال مال عصب الحياة نعم.
الناس بتجري وبتروح وتيجي عشان بتحقق آه، مكاسب محددة بتترجم بمال طيب لازم يعرف الرجل انه قوام بايه بما انفق يبقى يبقى لازم يعرف انه ع- عليه النفقة طيب و- وفي نفس الوقت لازم تعرف ان ال- الزوجة انها لابد ان لا تكون مسرفة في هذا المال وخاصة ان الظروف بتتغير والامور بتتغير في حياتنا وح- وح- ليا كلمة لازم هقولها في بخصوص واحنا بنتكلم عن المال ان زي ما احنا شايفين النهارده ازمه الجوع العالميه وازمه الطاقه وبكره ازمه الميه والامور بتزيد ما بتقلش وفيه شعوب بدات تتاثر فعلا بهذا ال ال بهذه ال- المشاكل احنا مفروض يبقى عندنا درجة من الوعي النهاردة بأننا نتنازل وإحنا في إيدينا الاختيار عن أمور كثيرة يعني نوع من التقشف حتى لا نتعرض للأخطر والأخطر والأخطر يعني أنا نفهم النهارده احنا ممكن نفهم ده في هذه المرحله دي ف- ما هي اصل الحكايه ما تتجزأش ما هو لو لو لا قدر الله ازمه الجوع زحفت يبقى لو معايا مليون جنيه شويه ورق ما ينفعوش اكل بيهم حتى ولا لا يصلح لشيء ابدا رغيف عيش احسن من من 1000 جنيه لانه مش موجود نعم.
يبقى انا من البدايه بعتاد ان المال احافظ عليه مم.
ما بقاش بقى ايه في الاسراف اللي احنا عايشينه مم. حسابات.
افهم مم.
افهم ان ده جهده ان ده عرق ان ده شبابه آه، ان دي صحته اذا كان ايه هو اللي بينفق فقط وحتى هي لو بتشتغل لازم تعرف برضو اهميه هذا الجهد اللي مترجم لمال لازم يبقى في قدر من الادخار لازم يبقى في قدر من الاستغناء وهرجع تاني اقول فثقافه الاستغناء نعم.
في شعوب النهارده آه، للاسف من الشعوب العالم الثالث آه، مفيش آه، قمح وقفت قيادتهم تقول لهم البطاطس وبداوا يزرعوا البطاطس عشان يبقى ايه بديل.
وجدوا بديل نعم.
يا ريتنا احنا نفكر في هذه البدائل اللي اتعلمناها في القران الكريم نعم.
ونقرا سوره يوسف وهنعرف آه، ازاي ندخر وازاي نبتدي ده المربع الاول ده أو المال الزاويه الاولى المال نعم ايضا جزء اخر من المال مم.
تقدير الزوج نعم إذا كان الزوج مقتر على زوجته أو في هذه الفترة مم.
برضه دي يمكن تقلقها عشان يكون يعودها سبب ما ما.
برضه بيبقى فيه افكار كده يقول لك عشان اعودها على هذا النظام آه، ما هناك فرق برضه مم.
بين التقتير الشخصي وبين التقتير الأسري نعم.
يعني الادخار الأسري يعني ممكن يقتر يوجعني ويتعبني ويحرمني ما ينفعش لكن لو احنا الاثنين تعالي يا اسمها ايه كانت الست شيماء سماها شيماء لا اللي اتجوزت اللي اتجوزت فدوى حلقتنا النهارده حد- فدوى فدوى يقول لها تعالى يا فدوى هنعمل كذا كذا هنحط فلوس في حصاله مم.
عشان نقدر نعيش بكره هنعمل كذا هنستغنى عن كذا بدل ما ناكل اربع رغيف هتعالى ناكل رغيفين عشان حتى الرجيم ال- ال- البدايات دي مهمه جزء اخر من المال انه ما تقربش لذمتها الماليه ما مم.
تقربش لمالها مم.
اوعى تقول لها فين ميراثك ده حتى في آه، كلمة آه، لأحد الفقهاء قال لك من جاء ليتزوج امرأة وسأل عن مالها فلا تزوجوه فإنه لص
نعم ان هو جاي يسال عن مالها يبقى آه.
ده هدف فأنت آه، م- مفروض تعرف ان لزوجتك ذمة مالية منفصلة لو بتشتغل لازم تساهم في بيتها بس احنا برضو بنتفاهم على هذه المساهمة مش أ- ما ما مش أمر.
والكلام ده لازم نتفق عليه برضه في البدايه مم.
هتساهمي بكذا ح- يعني تحبي تتساهمي بايه اللي انت عايزاه فبتساهم عشان بتغير حال الاسره او بيدخروا مع بعض يبنوا شقه جديده يعملوا حاجه لاولادهم بالشكل ده آه، انما ما يطالبهاش يا كده يا بلاش ما ينفعش ما ينفعش يعني يح- تساهمي يا تتوقفي عن العمل اه ما ينفعش ولا يجوز ما ينفعش يقول لها دي فلوسك اللي انت شايلاها ما ينفعش انت انا اعرف سواق.
إن بعض الازواج آه لا لازم تعطيه آه المرتب بتاعها آه.
مقابل انه بيسمح لها تنزل للعمل عشان كده بقول لازم يبقى فيه اتفاق من البداية وكان مفروض في مرحلة الخطوبة بتعرف على هذه الأمور وفي عقد الزواج بحط الشروط اللي أنا عايزاها طب اخبار المفاجات ايه؟ ما في مفاجات كثيره جدا ما فيش ما هو بتحصل لو بعد في الزواج.
شرط ما يقدرش يخرج عنه مم.
لو في شرط ما يقدرش ما يخرج انا مش عنه مخونه آه.
يعني انا انا داخله هذه الحياه ب- يعني في بنظره الحالة جميلة دي جدا بنتفاهم ورقية.
بنتفاهم مفيش حاجة اسمها بنتفاهم نعم.
على هذا الأمر وزي ما بقول في آية جميلة أوي أوي بتقول ولا تنسوا الفضل بينكم إذا كان زوجي لأمر ما محتاج مرتبي كله ده أنا أديله عينيا يعني لا قدر الله مريض لا قدر الله حصل ابتلاء معين مش ممكن ابدا الست الصالحه هتدخر جهد في مساعده زوجها ابدا لكن بمزاجها ب- ب- يعني هي اللي بتتصرف و- ولازم نعتاد على هذا القدر من التسامح الجزء الثاني اللي هو ايه م- العشره طب.
اللي هو ال- ال- المودة والرحمة.
ايوه الكو- المر- الكورنر الثاني او الزاويه الثانيه في مم.
مربع النكد مم.
اللي يبقى احنا هي خلاص إيه؟
كده خلصنا من المال ايوه تبعياته والان بنخش بقى في الايه في الاخطر جزئيه اللي هي العشره النهارده ابناء الوفره نلاقي ماما بتعمل كل حاجه ماما بتجيب الشقه ماما وبابا بس يعني الغلب كله الوقت المراه العامله هي اللي بتعمل كل حاجه آه ماما بت... ما فيش حاجه ما اتعملتش فبيتصور ان الزواج مجرد متعه وانجاب لكن المسؤولية وتحمل المسؤولية الحس الراقي بالآخر الواجب والحق كل هذه الأمور منعدمة تماما عنده ما عندوش فكرة عنها أبدا آه، السعي في الحياة الكد في الدنيا كل برضه الأم أو الأسرة وضبت لك حياتك شوية نعم.
بس مش هتفضل معاك على على طول طول.
بتجد في حياة الناس حياة حاجات كتير قوي فمثل هذا الشخص الذي لم يستشعر المسؤولية آه، مجرد ما يبتدي يخش في معترك الحياة بيبقى من أسوأ ما يمكن مع زوجته وبيتعامل بصورة سيئة مم.
آه، من هؤلاء مثلا يتعامل معها بصورة دونية
يعني يعني ايه دونيه؟
يعني فهم القوامة فهما مغلوطا وتصور ان القوامة آه، استبداد بالرأي وتسلط يعني والمرأة بيكلمها من منطقه اعلى يعني يعني ده ما في شك انه بيؤثر على آه، بيستهزأ جمال بيها.
العشرة بيستهزأ بيها بيتهاون برأيها شايف ان يتصور ان المرأة يعني فاهم مم، حتى شيء ما مكمل.
اقول عايز فاهم القوامة مف- يعني فهم خاطئ وبالتالي آه، بيخرب اجمل ما في هذه الحياة من حسن العشرة اللي لازم يفهمه الزوج انه لا ي- لا يهنها ولا يجرحها ولا يذ- يذكر اهلها بسوء ولا يتطاول عليها بفحش الكلام ولا يجرحها بامر ملهاش فيه آه، يعني ذنب.
ذنب مثلا يعني آه، آه، روحي ده انت قصيره روحي ده انت تخينه روحي الكلام ده كله ما تجرحهاش اوعى تهينها حصل مشكله طارئه لابوها لامها ما ت- ما توجعهاش هي ملهاش ذنب في ده آم، آم، برضه ما يغيرهاش ما يقولهاش يا سلام فلانه بتحبني وانا كنت هتجوزها وانا ايه الجوازه اللي انا دبست فيها دي يا ريتني كنت اتجوزت بنت عمي كان زماني يا ريتني اتجوزت جارتي ما تغيرهاش ما تجرحهاش آه، من من حسن العشره انك تاخد بايدها اذا كانت انت مثقف يبقى تاخدها معاك وترقى بيها نعم.
من حسن العشره انك تتعامل معاها آه، آه، تخش بيتك تسلم عليها ما تجيش آه، ب- تاخ- تيجي من سفرك بالليل على سهوه شوف كل ده سيدنا النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام.
وضبهن يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم يكن يكن سلامك بركه عليك وعلى اهلك نعم.
جميل جميل, جميل الادب جميل طبعا.
والرقي وبعدين لقمه تضعها في فم زوجتك صدقه شوف كان اغلب حسن الازواج النبي صلى النهارده الله عليه بيحبوا وسلم.
المفاجآت وبيحبوا الاشياء ال- الغريبه آه.
يعني عشان يعملوا مفاجاه ل- ل- للزوجه فيجوا فجاه آه.
هتبقى ديت مفاجاه جميله مفاجأة.
لكن لو هم يشعروا باللي حضرتك بتقولي إنما عليه حسن ان انا العشرة استعد مظبوط.
لزوجي او ان انا اوفر ل- لهذا البيت شكل افضل هو أيوة.
موجود آه.
يعني في اشياء اخرى ده كمان مش بس كده لو كانت لازم تحس بزوجتك هل هي ست حساسه ممكن كلمه تجرحها مم.
حافظ على مشاعرها حسن العشرة المنطقة آه، آه حلوة قوي حسن واحنا العشرة.
هنكملها عندنا فاصل هستسمحك هذا الفاصل حاضر.
وهنعود سريع مشاهدينا الكرام لنتعرف على باقي مربع النكد الدكتورة عبلة الكحلاوي قالت عليه حتى نتفادى مشاكل وخلافات الزواج وتوقفنا عند حسن العشرة فابقوا معنا اعتقد كلنا في شغف الحقيقة وفضول شديد جدا مثلي وكي اتعرف على تفاصيل آه، حسن العشرة وبالتالي كمان كيف نتفادى الخلافات الزوجية دكتورة عبلة.
زي ما قلت من حسن العشرة انه ما يدخلهاش كل شوية في دايرة الغيرة يحط يعني نفسه بيتكلم في التليفون آه الحواديت دي كلها ممكن توجعها وتتعبها من حسن العشرة ياخد باله من نظافته الشخصية انت بتطالبها انها تكون آه، مش عارف ايه والوصايا ال- الكثيره الا تقع عينه منك على قبيح الا يشم منك الا اطيب ريح وتتفقدي موضع عينه وفي انفه الله طب وانت فعشان كده لابد للرجل ان يعني يتجمل في نظر زوجته ما يجيش مثلا دكتور ولا جراح والدم في هدومه جاي البيت و... وعايز يدخل يستريح ما تجيش جزار ولابس مش عارف ايه ما يجيش واحد آه، آه، بيشتغل تصليح عربيات ويبقى مشحم ويهرج مع مراته زي يعني احنا بنسميه هزار الميكانيكيه بالمفك و- يا ابني روح اتشطف وروح البس وروح كان ابن عباس آه، كان دايما ايه آه، يقول اني احب ان اتزين ان امراتي كما تتزين لي يعني قد كده كان في مراعاه لشعور المرأة وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم تصنعوا قال إن تصنعوا تصنعوا لنسائكم ف لهذه الدرجة شو- لازم لازم لازم يراعي آه، الت- يعني هذه الدرجة يعني سبحان الله، امرأة جميل.
كانت بتقول شعر آه، سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت منهن من تسقى بأخضر آ- آجين أجاج ومن منهن من تسقى بعذب مبرد لقاح فسمع وفهم عمر شكواها فع- ف نعم.
آه، بعت لزوجها لأنه قال يبقى فعلا في حاجة مم.
فوجده متغير رائحة الفم فقال له حاجه من الاثنين يا تروح تنظف حالك كده وتغير نفسك الست بت... ب- تشتكي اه يا تطلقها قال لها طلقها يعني لا.
ما لهمش ينظف
أسهل اه ده بالنسبه للرجل بالنسبه للمراه لابد ايضا انها تحسن الحديث يعني بمعنى اصح ما تختارش العبارات الموجعه اللي اللي بتجرحه اللي بتسبب له نوع من الحساسيه لانه هو كده مثلا لان آه، آه، هذه العبارات ممكن تاثر عليه وما ينساهاش ابدا آه، برضو على الزوجة انها تكون وفية لزوجها انها تتقي الله فيه انها ترعى حق الله فيه آه، انها تعمل اللي يريحه واللي يسعده ان بيتها يكون فعلا الجنة اللي يلقي على اعتابها متاعبه تبقى حقيقي صاحب الجنب تعرف امتى تسكت تعرف امتى تبتدي تتكلم آم، ما ت- ما تعرضوش لانه يمل منها ابدا تبقى مت- بتغير نفسها على طول على طول تغير روحها شكلها لبسها طريقتها في الكلام تحافظ على العبارة اللي بتقولها دي بقولها مليون مرة أنا مرة ركبت تاكسي آه، وكنت في إحدى الدول ال- العربية فبيقول لي والله زوجتي مركبه لسان تحت لسانها يعني عيني بتشتم بكل الايه بكل اللغات.
الالفاظ وبكل اللغات فقد كده الراجل تعبان وبيتكلم مع اي حد مم.
يعني من كتر ما هو مقهور من نعم.
هذه الصوره نعم.
آه وبعدين وبعدين بقى- عن عن المال آه، وعن ال- وحسن العشرة طبعاً هي امامنا عن- الاولاد وامامنا العلاقه الجنسيه المال آه، والحسن العشرة والأولاد دي عايزة بقى إيه الله، حلقة حلقة.
كاملة مم.
وبرضو العلاقة الجنسية الحميمية.
مهمة جدا إن إحنا نتكلم فيها لأن دي بتبقى السبب الغير مباشر للكثير من المشاكل اللي على السطح وعشان كده لازم الزوج يبقى فاهم إيه السبب المباشر وإيه الغير مباشر ان شاء الله يعني ساده مشاهدين هنتظرونا في هذه الحلقات باذن الله ولكن هنعود ونقول ماذا لو حدث الخلاف بالفعل بين الزوجين يعني كيف نصل الى الحلول آه، احنا زي ما قلنا ال- ال- المهم ان احنا آه، ندير دفة المشاكل من غير ما ن- ما احد الطرفين آه، يعني يخسر كتير اولا ما ينفعش آه، ندور على الصلح بمجرد الخلاف نستنى شوية لما الامور تهدى نعم ما ندخلش حد تالت طرف تالت ابدا لا امها ولا امه ولا اختها ولا اخوه ولا اي حد يتدخل ولكن اذا تفاقمت هذه بس احنا دلوقتي لا احنا في البدايه المرحلة احنا, احنا الأولى.
لسه بنصالح نعم.
بقى مش عايزين زي ما بقول اياك من العبارات اللي ما تتنسيش لانها زي الجرح العاطفي عمره ما ينساها آه آه تحاول برضو اياك انها تضخم الخلاف مم.
ما تضخموش قوي قد يكون بسيط اه وممكن يكون بسيط جدا عشان كده احنا عايزين نعرف هو خلاف ولا سوء تفاهم نعم مهمة دي من البداية نعم فهمها ما غلط الفرق بين الخلاف ف- مو- مثلاً.
موضوع معين فهمه غلط مم.
يعني مثلا انت قابلتي فلان ولا ما قابلتوش ده مش انا يبقى دي فلانه كان سوء شكلها تفاهم.
ده ده سوء تفاهم أما انما الخلاف بيبقى على مشكله زي ما حكينا عن المال عن المعامله عن عن الى اخره مم.
آه زي ما قلت آه اياك آه انك تباتي زعلانه يعني احنا نستنى شويه وبعدين نبتدي وبعدين حديث حضره النبي خيركم من بدا بالسلام وحديث حضره النبي خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي نتوقف عند هذه النقطة نقطة الكرامة والكبرياء و... وأنا ما ابتديش أنا بتكلم بالكلام الدارج آه.
آه. لأن فعلا ده اللي بيحدث آه، الكرامه هو اللي يجي يصالحني على فكرة آه، أنا مش مع اللي تقول لك الجواز ما فيهوش كرامة، لا ده الجواز كله كرامة. بس ما نحوجش نفسنا إن إحنا نتهان. يعني ما أجيش مثلا أ- أهزر معاه بالضرب، طب ما هيضربني.
نعم.
ما أجيش أروح قايلة له كلام مش حلو طب ما هيرد عليا.
مم.
لكن أما أحس إن هو هيبتدي أسكت. وادخل اوضه تانية مم.
عشان ما يتطاولش عشان ما يبض... ما يبديش وبعدين اما نيجي للمصالحه بقى نبتدي ازاي نبتدي احنا الاثنين او اللي حي... اللي هياخد ال... ال... يعني البدايه مم.
نبتدي بنقاط الالتقاء يعني انت راجل طيب مم.
انت مؤدب انا ما شفتش عليك حاجه وحشه بس عيبك الوحيد كذا كذا كذا نعم.
نبتدي بالنقاط الايجابيه اللي تجمعنا نعم.
وهي نفس الشيء نعم.
ما يبتديش ده انت كذا وانت كذا لا مم.
ابتدي بال... إيه؟ بكل ما يجمع مش كل ما يفرق بيننا وبعدين بقى اذا اكتشفت ان انا زودتها او ان انا اخطأت مش عيب اروح اصالحه مم. أو إن الواحد يرجع مش عيب على ال- ارجع واقول على فعلا ال- انا اخطأت في هذا مم.
وعلى الطرف الاخر انه ما يمسكلهاش ذله اه ما انت مش انت اللي اعترفتي لا ده انت تحترم فيها ده وبرضه بقول على الطرفين كل واحد يقدر طبيعة الشخص اللي قدامه إن كان عاطفي إن كان آم، آم، منطوي نعم.
آه، إن كان عقلاني قوي يعني الأمور دي لازم أقدرها كويس عشان أفهم زي ما بقول دايما أفهم مفتاح الشريك مم.
آه، ده كده بندرس الشخصية بقى لازم وعشان أمال نعرف إيه؟
نتعامل معها وبعدين لما الاقي بقى الشيطان وانا لوحدي كده يقول لي طب اعمل طب افتكر والله الست دي خدمت امي الست دي ست محترمه يعني ما شفتش عليها حاجة وحشة مع ان الناس النهاردة بيشتكوا شكاوى مش طبيعية لا دي ست فاضلة الست دي راعت اولادي الست دي لما كنت تعبان ومريض وقفت جنبي نفس الحكاية هي تقولها ده وقف معايا مم.
ده حل لي مشكلتي ده لما الناس نصبوا عليا في الارض كان هو اول واحد واقف جنبي المهم تبتدي هو كمان يقول لنفسه دي زوجتي ست فاضله ومحترمه صحيح هي مش مش على الموضه وهي مش مش زي الموديل اللي انا شايفها على التلفزيون ولا كده لكن يعني كفايه كل ده ليا انا لوحدي مم.
ودي نعمة كبيرة كل لما كل واحد فيهم يدور على الجانب الإيجابي في حياته ده هيقربهم لبعض وبعدين في حاجة بقى مهمة الصبر ونقول ايه الحمد لله ده ابتلاء ان احنا اختلفنا بس اختلاف يسير نعم.
وزي ما ده علمنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحمد لله انه لم يكن في ديني لم يكن اكبر من ذلك نعم.
الحمد لله ينظر الى الاجر مم.
يبقى الصبر والرضا وبعدين حاجه مهمه ارضى بشريكك كما هو يعني ارضى بشريكك كما هو في بعض الحالات الأمور عادلة يعني احنا بنجد مثلا فتاة تزوجت وتزوجت وذهب زوجها للعمل للخارج اه و... ويعني اتفق معاها ان هو هياخدها لما لما هو يستقر اه لمده سنتين بقى له سنتين وهو ما خدهاش او فضلت لحد النهارده بقى لها سنتين اه جه في السنتين دول 15 يوم ويقعد معاه هنا 15 يوم وبعد كده يسافر ولحد النهارده رافض انه ياخدها معاه ما هي دي يا بنتي مشكلة ده- ده الجري.
ذنبها إيه يعني؟
ما هي دي ذنبها؟
مشكلة هي الجري هتفضل ورا دي إزاي؟
المادة هتفضل بهذا الوضع تعس إزاي؟
عبد الدينار تعس عبد الدرهم دي مم.
هنتكلم فيها في مشكلة نعم.
المعاشرة الحقيقية أو الحميمية بين الزوجين وحق الزوجة وحق الزوج في هذه القضية لكن إحنا بنقول اتفاق.
إحنا ما- ما فيش شك إن هذه الأمور لازم يبقى عندنا تقدير لهذه ال- ال- ال- ال- القضية دي مرعبة وموجعة مم.
ما بياخدوش منها في الاخر حاجه والله الفلوس ما بتصنعش ح- سعاده عمرها ما كده بتضيع هي بتضيع وهو لا يعلم انها لا بتضيع وممكن تقع تع- اذا كانت يعني ضعيفه الايمان ممكن تقع تحت اي تاثير اخر وهو طب وليه اضيع احلى سنين عمري عشان ايه؟
نعم.
ده احنا ممكن نقسمها سوا ونعيش مع بعض و- ودايما آه، يعني نتلمس لبعض ال- الامور اللي تدخل اذا كانت الخلافات مش جوهريه أكيد.
كل ده مم.
اذا كانت خلافات ممكن نتلافاها زي ما قلت نحاول بقدر الامكان ندور على اللي يربطنا ببعض تاني ونفتكر ولادنا ونفتكر لما يجي كده على دماغنا موضوع الطلاق ونخلص لا والاطفال مم.
طب دول هيعملوا ايه ليس هو الحل وبعدين عمر الطلاق ما بيكون حل بتكون يعني ما مش عايزه اقول من اخطر ما يمكن ان يتخذ مثل هذا القرار لان الاولاد بيضيعوا وبذكركم بيت جميل قوي خذ من حبيبي ما وفى وضع الذي ودع الذي فيه كدر خذ من حبيبي ما صفى ودع الذي فيه كدر العمر اقصر من معاتبه الحبيب على الغير يا الله دي حلقه الغيره ان شاء الله حضرتك بتبقى على- الأسباب لا، على الغيرة- الغيرة، على الغيرة.
كل شيء.
على الغيره لكن انا آه، يعني- شايفه ان الغيره من الاسباب ايضا يعني اللي بت- آه، بتحصل هنفصل خلافات بقى كتيرة.
بعد كده إن شاء الله ان شاء الله هذه في الحلقات الخلافات.
القادمه آه.
بشكرك على وجودك معنا النهارده واحنا بنأكد للساده المشاهدين لدينا حلقات كثيره ان شاء الله آه، كلها فائده لكل زوج وزوجه وشاب وفتاه لكل افراد الاسره وتابعونا من خلال موده ورحمه ونتمنى من الله ان نستمسك بالموده والرحمه فهما الحياه شكرا والى اللقاء
أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيم ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيهم مين اللي بقلنا كل الناس بتروح وبتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه اهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيه ناوي تغير اول خطوه هتبدا بيها
الموضوع كله احنا لازم نسلم انه بيد الله وان دي أم، هبات استفائيه من الله سبحانه وتعالى لا افضل ابدا ان احنا نعبث في آه، يعني في قدر الله وفي مراد الله خلوا الراجل يحمل مم.
طب ادوا المفرز اللي من هنا ما سبحان الله.
يجيش ده الامومه